السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات وإشراقة هذه الليلة مع هذا التابعي الجليل أبي مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة الحقيقة كانوا يقولون انتهى الزهد في زمن التابعين إلى ثمانية من الرجال كان من بينهم أبو مسلم الخولاني أو الخولاني رحمه الله رحمة واسعة كان رجل زاهد جدا وكان عابد وكان صائما قائما وأدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان باليمن ولما ذهب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يعني يدرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف إشراقات بعض الإشراقات مع أبي مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة طبعا هو كان عايش في بلاد اليمن وكان مشهور بين الناس ما شاء الله بالعلم والزهد والورع والعبادة وكان يضرب به المثل في العبادة وفي العلم إلى غير ذلك فكان الناس يحبوه حب لا تتصوروه كان محبوب الناس في بلاد اليمن يقدر ربنا سبحانه وتعالى في تلك الفترة ظهر واحد من الذين يدعون النبوة اسمه الأسود العنسي الأسود العنسي ده تخيل حضرتك أن هذا رجل ادعى النبوة قال أنا نبي وبيوحى إلي كما يوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ لأنه رجل كان عنده فصاحة لسان وكان عنده يعني عارف حضرتك إنسان عنده لحن بالقول بيقدر يتكلم ويقدر ي... وعنده فصاحة وفوق ده كله كانت قبيلته قبيلة قوية جدا وكبيرة جدا قبيلته دي بقوتها كانت طبعا سعيدة أن واحد عندهم بيدعي النبوة فلما يكون منهم نبي ده شرف عظيم جدا يعني فوقفت جنبه قبيلته وبداوا يعني وبدا يعني يستعمل بعض الناس ان هم يروحوا يكلموا مع بعض الناس اللي حواليه ويعرفوا اسرارهم ويجوا يحكيها له فلما يجي مثلا واحد ويقول له ده انت اسمك كذا ومشكلتك كذا عندك كذا فيظن انه يعلم الغيب وانه نبي وبهذا واستعمل السحر واستعمل الشعوذه واستعمل بعض الناس واستعمل القوه واستعمل البطش استعمل حاجات كتيره جدا لحد ما أقنع عدد كبير جدا من الناس أن هو نبي وزاع صيته وانتشرت دعوته الفاسدة في أماكن كثيرة جدا من بلاد اليمن ومن البلاد التي حولها المهم في يوم من الأيام طبعا هو طلب أن بعض العلماء يعترفوا به كنبي فأول من وقف أمام الأسود العنسي كان أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني رفض أن هو يقول له أن هو يعترف به كنبي فوقف أمامه الأسود العنسي وجمع الناس والفضلاء اللي هم حواليه والحاشية فقال له يا أبا مسلم أتشهد أن محمدا رسول الله قال أجل أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أتشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمما عن سماع عن سماع ما تقول يعني أنا ودني ما بسمعش بيها خالص فيعيدها له تاني يقول له يا أبا مسلم تشهد أن محمدا رسول الله يقول نعم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وتشهد أني رسول الله في نفس اللحظة يقول له إن في أذني صمما عن سماع ما تقول ورفض أن يعترف يعني فقال له طب خلاص إذا لأنكلن بك ولأعذبنك أم جمع بقى الحاشية بتوعه قال لهم أنا عايزكم بقى تجمعوا لي بقى عدد كبير بقى من الخشب ومن الحطب و و عايزكم توقدوا نارا ما رأيت مثلها قط وبالفعل بدأ بقى النساء والأولاد والشباب والحاشية بتاعته والقبيلة بتاعته تجمع نار ضخمة جدا تجمع حطب وأخشاب ضخمة جدا وأوقدوا النار بيقول لك من عظم النار كانت الطير تبقى ماشية في الهواء تخر ساقطة ميتة من من سخونة اللهيب اللي طالع من النار دي ثم أتي بأبي مسلم الخولاني ووضع في المنجنيك المنجنيك دي حاجة كده إيه ممكن يعني تدفع بيها كده زي المدفع ولكن بدل ما تحط فيها طلقة تحط فيها بني آدم فلما تدفعه فينزل يسقط جوه النار فوقف الأسود العنسي ومعه بقى الحاشية بتاعته وبعدين وقف بقى الناس المؤمنون بقى من أهل اليمن الذين يحبون عالمهم الذي لطالما علمهم العلم الشرعي اللي هو أبو مسلم الخولاني فقال الأسود العنسي بقى لهؤلاء الناس المؤمنين إن كان داعيتكم على الحق فسوف ينجيه الحق جل وعلا وإن لم يكن على الحق فستحرقه النار وبعدين راحوا مكتفين أبو مسلم الخولاني كتفوا له إيديه وكتفوا له رجليه وده وإيه وراحوا ألقوه في المنجنيق فنزل جوه النار وبدأت النار رغم أن النار عظيمة جدا وضخمة جدا بدأت النار تخبو شيئا فشيئا فشيئا لحد ما نزلت النار بقى والحطب ولع خلاص والخشب خلاص بقى فحم وبدأ إيه الأرض كلها إيه يبقى كلها عبارة عن قطع من الجمر والفحم وأبو مسلم الخولاني لم, تلم لم تمسه النار النار ما جاتش جنبه بالمرة سوى إنها عملت معاه حاجة واحدة فقط الوثاق اللي في إيديه والرجليه الاتنين اتفكوا وابو مسلم جسمه ما جاش جنبه اي حاجه من النار وبدا يمشي على جمر الفحم قدام هؤلاء الطغاه وامام الاسود العنسي لحد ما خرج ووقف امام الاسود العنسي وقال له اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب الاسود العنسي وهرب الناس اللي معاه خوفا من بطش الناس وبعدين في اللحظه ديت اصدر امر فوري بنفي ابي مسلم الخولاني لحد بدل ما تنتشر دعوته اكتر من كده وبدل ما الناس تثور على الاسود العنسي وهو كان في حمايه قبيلته في الوقت ده لان قبيلته زي ما قلت لحضراتكم كانت من اكبر القبائل ما كان من ابي مسلم الخولاني الا ان هو اصلا حتى لو لم يطرد هو كده كده كان عايز يهاجر الى المدينه المنوره ويسافر ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ان النبي قد مات فذهب الى المدينه المنوره وصل هنا هناك أبو مسلم الخولاني ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشويتين دخل عليه عمر ابن الخطاب فقال له من أين الرجل؟ قال من بلاد اليمن قال هل سمعت بما فعله الأسود العنسي مع العالم الجليل أبي مسلم الخولاني؟ قال قد سمعت فقال له عمر بن الخطاب هل تعرف أبا مسلم الخولاني؟ قال أجل أعرفه فنظر إليه عمر فقال أقسمت عليك بالله ألست أنت أبا مسلم الخولاني قال أجل طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده عمر بن الخطاب كان عنده فراسة عجيبة جدا وقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر عمر بن الخطاب كان عنده فراسة عجيبة جدا لدرجة أن موافقات القرآن التي نزلت توافق رأي عمر بن الخطاب وصلت إلى 15 موضع في القرآن ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة المهم فعمر بن الخطاب قال له أقسمت عليك بالله ألست أبا مسلم الخولانين فقال أجل فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن كما أنجاه من النار وأنجاك الله عز وجل من النار ثم ذهب به إلى أبي بكر الصديق اللي هو كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وفرح أبو بكر بلقاء أبي مسلم الخولاني فرح شديد جدا جدا أنه رأى رجلا أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة العجيبة واحد يا جماعة يترمي في نار النار دي بقول لحضرتك من عظم النار كان الطير في الجو لو يعني عدى بس مجرد انه عدى من فوق النار من بعيد كان يسقط في تلك النار من شدة اللهيب اللي كانت طالعة من تلك النيران ومع ذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى كما قال للنار التي سلطت على إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى قال جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فجعلها الله عز وجل أيضا بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني لأنه صدع بكلمة التوحيد لأنه وقف في وجه طاغية لأنه اعترف وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة ولم يقر لهذا الطاغية اللي هو الأسود العنسي لم يقر له بالنبوة ولا بالرسالة وأكرمه المولى عز وجل بأن شرفه بالذهاب إلى المدينة المنورة وإن عمر بن الخطاب بنفسه يستقبله وإن أبو بكر الصديق بنفسه يستقبله ويكون فرحتهم به فرحة شديدة جدا إشراقة تانية في يوم من الأيام أبو مسلم الخولاني كان يدخل على زوجته البيت ويقول وهو في صحن الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فترد زوجته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويبدأ يحيي زوجته وزوجته تحييه وتأتي وترحب به ففي يوم من الأيام دخل على زوجته وألقى السلام فلم يسمع أحدا يرد عليه وبدأ يرحب بزوجته فلا أحد يرحب به بقى حاسس ان في حاجه حصلت فدخل على زوجته طلع لها كده كان بيته من طابقين كده مش فيلا يعني مكان خشب كده معمول طابقين فطلع لها قال لها ماذا حدث قالت له جاءتني امرأة من جيراني وقالت لي إن أبا مسلم له علاقة طيبة بمعاوية فلماذا لا تسأله أن يساعدنا على معيشتنا كان عايشين عيشة يعني فقيرا فأول ما شاف كده هو طبعا كان راجل عايش حياة زهد عجيبة جدا يعني فأول ما قال كده شاف كده فقال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعم بصرها فحصل إن المرأة اللي هي زو... اللي هي جارة زوجته ديت جاءتها بعد ذلك في صحبة امرأة أخرى وقد عمي بصرها وقالت لها بعدما خرجت من عندك من عندك بساعة عمي بصري فأنكرت بصري فلم أرى شيئا فقالت له والله لقد دعا زوجي عليك زوجي عليك بسبب ان انت اللي قلت لي كذا وكذا وكذا فبكت المرأة بكاء شديدا وكان أبو مسلم الخولاني كان موجود في البيت في اللحظة ديت فقالت له سألتك بالله أن تدعو لي فقام أبو مسلم وقد رق قلبه لهذه المرأة صعبت عليه يعني أن بصرها يروح فقام وقال اللهم رد عليها بصرها يقول الراوي فوالله لقد رد الله عز وجل عليها بصرها مرة أخرى دي كانت إشراقات مع هذا التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني وكما قلت لحضراتكم كل هذه الإشراقات موجودة في كتاب قصص التابعين يعني ترى العجب العجاب في حياة التابعين ترى عندهم من قوة العبادة ومن قوة العقيدة ومن قوة سلامة العقيدة وقوة الأخلاق الطيبة والسلوكيات والمعاملات والأخلاقيات والمواقف العظيمة جدا والجهاد في سبيل الله والمواقف الجريئة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر تجد عندهم أشياء عجيبة جدا لما تقف عليها تشعر فعلا ان انت محتاج ان انت تتاسى بهؤلاء الناس اللي هم اصلا تلاميذ الصحابه واللي الصحابه كانوا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رباه المولى عز وجل وصنعه على عينه ليربي به الكون كله صلى الله عليه واله وسلم. اقعد فكر كده مع نفسك وشوف احوال السلف الصالح وشوف احوالك دلوقتي عامله ازاي وقرب من ربنا واسجد بين يدي الله لو ما كنتش بتصلي صلي ربنا بيقول واسجد واقترب عايز تقرب اسجد بين يدي الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء واللي مش مش محجبه اتحجبي وربنا يكرمك ويثبتك يا رب العالمين علشان لما تلقي النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم يكون راضي عنك وفرحان بيكي ولما تلقي امهات المؤمنين وتخش معاهم الجنه يبقوا فرحانين بيكي وربنا يكرمنا ويكرمكم ويجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته